بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل سلسله سمات الخادم الارثوذكسي احنا خدنا منها كذا حاجه احنا قلنا هم هنعرضهم في عشر افكار خدنا اظن اربعه أم. نكمل العنصر الخامس خدنا ارثوذكسي التلمذه يعني اتفقنا عشان تبقى خادم ارثوذكسي بنتكلم على فكره الاستقامه خادم مستقيم آه لازم تبقى تلميذ طول حياتك تتعلم وتغلط وتقف وتسال وتصلح في نفسك انما ما تفترضش ابدا انك انت بقيت عارف بقيت عالم انت هتفضل تلميذ لاخر حياتك تاني معنى انشغلنا بيه ارثوذكس العقيده ان في فكر عقيدي مستقيم مستلمه من الكنيسه بتحافظ عليه بتقدمه للمخدوم نقي ما فيهوش شوائب ما فيهوش تفسيرات غريبه وعارف ان لا خلاص خارج الكنيسه يهمك قوي انه الانسان يدخل الكنيسه يعترف ويتناول ويبقى بيتبني جوه الكنيسه مش من بره بره خدنا كمان ارثوذكسي التوبه وعرفنا ان في فرق بين توبه وتوبه في توبه سطحيه توبه سريعه توبه في لحظه توبه نفسيه توبه مظهريه وفي توبه جاده عميقه فيها تغيير وفيها متابعه وفيها تحدي وفيها جهاد وتاخد سنين العمر كله عشان الواحد يبقى بيتوب فهمنا ان التوبه عمليه مستمره مش عمليه يعني بتاعت يوم ولا بتاعت فترة بتاعت العمر كله برضه خدنا كمان أرثوذكسي العبادة فهمنا أن كلمة عبادة دي كلمة كتابية مظبوطة وعشان نعبد الله نعبده بشكل أرثوذكسي مستقيم فيها خشوع فيها عبادة حول المذبح مش مش كل واحد لوحده في الليتورجية القداس أساس للعبادة في المخدع وعلاقتك بربنا وصلوات الأجبية في الخشوع والسجود والأيقونات والبخور كل ده بيشارك في عبادتك لله فالعبادة مش عشوائية كده وخلاص لا الاستقامة في العبادة أو أرثوذكسية العبادة مهمة النهاردة ناخد كلمة تانية اسمها أرثوذكسي الروحانية هتلاحظوا ان الكلام شبه بعض هو لا مش مش معناه ان احنا بنكرر لو دققتوا لا في معاني بتنضاف كل مرة يعني ايه الروحانية الروحانية عارف لما تقول روح الناس دي انا مش بقصد الروح القدس دلوقتي انا بقصد ايه لما تتعامل مع خادم ارثوذكسي له كده تحسه بروحه مختلفة عن خادم من نوع اخر لانه الروحانية الارثوذكسية ليها شكل ليها بصمات واضحة ليها علامات واضحة فالروحانية تحسها مثلا والناس بتقول لحن جناينا في القداس مثلا ارحمنا تحس الشعب كله قلبه ملتهب كده بطلب الرحمة دي روحانية تميز الكنيسة بتاعتنا واخدين بالكم روحانية تشوفها في سوق تيجوهم في أسبوع البصخ تحس بجو من الروحانية مختلف وعلى فكرة لما بيدخلوا حتى ناس أجانب أو غير مسيحيين حتى ويحضروا المواسم الكبيرة دي بيحسوا بحاجة كتير يعبروا يقولوا حسينا بإحساس غريب يعني أذكر مجموعة من بره حضروا ليلة أبو غلمسيس كانوش مسيحيين يعني فضلوا واقفين فترة كده احنا في نص الليل وألحان وبتاع إنما كانوا منبهرين باللي بيحصل بالطقس والتسبيح والفرح وهم عبروا إنه في حتة فرح اتنقل لنا احنا مش فاهمين حاجة يعني هم قالوا احنا مش فاهمين حاجه خالص بس مبسوطين قوي وفي حته فرح كده دخلت قلبنا من الجو اللي انتوا فيه اذا الروحانيه الارثوذكسيه دي طبخه متكامله بتطلع واحد من جواه متبرمج برمجه معينه فاهمين ازاي تختلف عن روحانيات اخرى فده اللي هتكلم فيه النهارده يعني ايه الروحانيه الارثوذكسيه اول كلمه احب اقولها لكم في فرق بين كلمة روحاني وكلمة نفساني لأن في خلط عند ناس كتير قوي بين النفسانية والروحانية يعني إيه الكلام الغريب ده النفسانية يعني مجرد انفعالات نفسية الروحانية مش مجموعة من الانفعالات النفسية الشخص الروحاني مش مجرد واحد عنده انفعالات عالية وخلاص لا الروحانية دي غ- مش هي دي خالص لأنه ممكن يكون الواحد نفسيته تعبانة فينفجر في البكاء انفجاره في البكاء ده لا يعني توبة فاهمين ازاي ده واحد نفسيته تعبانة فإذا النفسية أو النفسانية هو اندفاع وانفعال شعوري لكن قد لا يكون روحانية حقيقية الحتة دي تهمنا لأن احنا متحاربين بحاجة اسمها الحركة الكاريزماتية كاريزماتية يعني ايه الكاريزماتيك موفمنت دي بقالها سنين طبعا موجودة بره مصر ودي حتى بعض الطوائف الكاثوليكية والبروتستانتية بيحاربوها برضه لأنها نقلت الإنسان من علاقته بربنا علاقة سوية إلى علاقة متشنجة علاقة مبنية على المشاعر بس علاقة نفسية بحتة زي أخطيت في التشبيه يعني وسامحوني و- زي واحد بياخد جرعة معينة عشان يتكيف عشان ينبسط إنما ده ملوش ارتباط بالكتاب كما يجب ما فيهوش تغيير حقيقي كما يجب ما فيش شخصية سوية زي اللي قصدها ربنا يسوع الكلمة دي مش احنا اللي مخترعينها الكلمة دي قالها معلمنا يهوذا في رسالته لما وصف مجموعة من الهراطقة في الجيل الأول في الجيل الأول في القرن الأول كان في موجة فيها الحتة دي الموجة دي كانت فيها فلسفة كتير وادعاءات كتير وهرطقات وكانت لها الشكل النفساني فقعد بقى ابتدى يوصف هو صح واحد بتاع يهوذا قعد يوصف الهراطقة دول وتعليمهم وشطحاتهم وأفكارهم الغلط ووصفهم أوصاف صعبة أوي قال غيوم بلا ماء تسوقها الريح آم، يعني وآبار مشققة ووصفهم آه، يعني إن دول حتى ما تعلموش ز- زي ما تعلم آه، بلعام من الحمار بتاعه كان كلامه ناشف جدا عليهم قال من ضمن ما قال هؤلاء هم المعتزلون بأنفسهم نفسانيون لا روح فيهم الناس دول رجال دين أو معلمين دين خلي بالكم ومش بيتكلم عن مجرد واحد عادي ده بيتكلم عن ناس بتعلم وناس بتسوق الناس إنما لقى فيهم اندفاع وانفعال نفساني هو بقى بالروحانية اللي عنده لأن نفس الكلام قاله بولس الرسول بيميزه على طول إن ده مش روحانية الحاجات دي مش روحانية قد ما هي نفسانية واضحة؟ فنفسنا كخدام نميز ده عن ده نفسنا كناس نلقط نحس ان الجو ده نفسيا عالي قوي انما روحيا مش مظبوط فاهمين الفرق تبقى عاوز تقول كده مش على سبيل الادانه لا خالص لكن التمييز خ- فضيلا الادانه خطيه انما كونك تعرف الصح من الغلط ده تمييز والا تمشي في سكه غلط فانت لازم تميز لانك لو ما ميزتش هتنجرف في تيار ممكن تمشي غلط زي لغايه النهارده يقول لك كله كلام ربنا ازاي الكلام ده بيقولوه الناس كله كلام ربنا طب ما الشيطان كان بيستخدم كلام ربنا طب ده الكتاب نبهنا عشرات المرات عن ان انبياء كذا بيستخدموا كلام ربنا يبقى لازم نبقى محتاطين فاول نقطه تهمني حكايه نفسانيون لا روح فيهم ودي اللي اتكلم عنها المسيح لو المجد قال من ثمارهم تعرفونهم يعني بص على حياته الخاصة بص على علاقاته بص على روحياته بص على التزاماته بص على شخصيته بره الخدمة خالص بص على آه، حياته الطبيعية هل تمشي مع المستوى ده اللي بيعمل فيه المنظر ده ولا هو فعلا حاجة بعيدة خالص يعني زي اللي بيلبس ماسك كده ويطلع على المسرح بياخد شخصية غير حياته مش كده فقال من ثمارهم تعرفونهم يعني ربنا يسوع اللي كان يسمعه في وعظة يبص عليه بعدها في ساعة يلاقي كل الكلام اللي قاله بيعمله مفيش كلمة بيقولها إلا وتتشاف فيه كان بيقول حبوا الناس بيحب الناس كان بيقول لا تدينوا ما بيدينش كانوا بيقول خليكوا بسطاء بسيط خليكوا حكماء حكيم آه، كل اللي بيقوله ربنا يسوع طالع في حياته ببساطة وطبعا خلي بالكم ربنا يسوع له المجد بالرغم ان هو قلبه رقيق جدا وانفعالاته آم، مقدسة يعني أقصد أجمل ما يمكن إنما ما تلاحظش ابدا ان في اندفاع في المشاعر ما فيش حاجه زي كده في حياه ربنا يسوع خالص لا في الانفعالات العاليه والهيصه الغريبه ولا في ال... ولا في الصراخ الهستيري الكلام ده ما كانش موجود في حياه ربنا يسوع خالص يوم ما بكى قدام قبر العذر بكى بدموع بشريه طبيعيه لانه صعبان عليه موقف اتنين بنات فقدوا اخوهم وهو متاكد انه هيقوم لكن ما منعش قلبه من الانفعال ده انفعال طبيعي في حجمه الطبيعي طبيعي ان واحد في لحظه زي كده دموعه تنزل مش غريبه ابدا بس مفيش حاجه اكتر من كده آه في متى 13 ينوه على الفكرة دي ويقول إيه المزروع على الأماكن المحجرة هو الذي يسمع الكلمة وحالا يقبلها بفرح خلي بالكم لغاية كده لو المسيح سكت على كده نقول في بالنا إيه يا بخته واحد بيسمع الكلمة وحالا يقبلها بفرح يتهيأ لك بقى إنه إيه ده أحلى واحد في الدنيا ده أجمل شكل من الاستفادة استنى بس كلمة حالا وبفرح تقلق على فكره مش دايما تريح شوف بقية الكلام يقول ايه ولكن ليس له اصل في ذاته اذا مش كل فرح هو فرح روحي مش كل فرح فرح روحي الفرح الروحي يعني الروح القدس اساس الفرح في افراح تانية نفسية فهنا يقول ليس له اصل في ذاته بل هو الى حين اذا حدث ضيق او اضطهاد من اجل الكلمة فحالا يعثر فحاسب لأنه ممكن الاندفاع في المشاعر يكون علامة مش مريحة الأحسن الواحد ياخد الحاجة ويهضمها ويتأثر بيها على مهله وتجيب نتيجة بطيئة بس مستمرة من إنها تجيب نتيجة سريعة جدا وتطفي زي عارفين مرة واحد شبهها بإيه إيه الفرق لما تجيب شوية قش وتولع فيهم وتجيب فحمة وتولع فيها شوية القش يولعوا في دقيقة ويخلصوا في دقيقة الفحمة تطلع عينك عشان تولع انما بدل ولعت ما تطفيش بالسهل فاهمين ازاي احنا شغلنا الفحم احنا بتوع البخور فناخد وقت عشان نسخن يعني الواحد فاهمين ازاي نسخن بالراحة حتة حتة على نار هادية يعني معلش بس في الاخر عاوزين الفحمة ما تطفيش تبقى جمرة واي حاجة تلزق فيها تسخن فاهمين الفكرة فتلاحظ ان احنا نفسنا طويل في التسخين ما عندناش الحاجات الايه الولعه السريعه دي في تيموساوس الثانيه اتكلم عن فئه زي كده بولس نفسه اتكلم عن من هؤلاء على الناس المبتدئين دول من هؤلاء هم الذين يدخلون البيوت كان في ناس زي كده زمان ويسبون شوف التعبير الغريب ده نسيات محملات خطايا نسيات في العرب يعني ايه نسوة صغيرات نساء صغيرات ستات صغيرة في السن ستات صغيرة في السن أكثر فرصة للانفعالات والاندفاع النفسي البنات يعني بتوع 18 والعشرينات وكده اندفاع نفسي شوي في ناس غاوية تشتغل على الفئة دي أو على الرينج ده لأن دول بيسخنوا بسرعة فشوف التعبير بتاع يسبونا دول معلمين خلي بالكم معلمين بس مش تبعنا يسبونا يعني هنا بقى في غسيل مخ في كده استئثار في جذب بشكل مش مريح نسيات محملات خطايا منساقات بشهوات مختلفة يتعلمن في كل حين يعني ممكن يحضروا اجتماع كل يوم ويصلوا كتير قوي ولا يستطعن أن يقبلن إلى معرفة الحق أبدا شوفوا حاجة غريبة جدا قيادة مش روحية قيادة نفسية تأثير نفسي والتأثير النفسي زي واحد منجذب لجو معين الانجذاب ده لوحده مش ضمان خالص انه هيبقى شخص روحاني قد لا يقبل الى معرفة الحق ابدا ده كلام بولس الرسول يبقى اول نقطة في موضوع الروحانية الارثوذكسية انها بتحذر من النفسانية تتجنب النفسانية هل معنى كده عيب ان واحد ارثوذكسي يصلي ويفرح في الصلاة اطلاقا وماله هل عيب ان واحد ارثوذكسي يكون بيصلي بحراره ودموعه تنزل؟ ابدا مفيش مشكله ابدا، ده هو ده الصح، حلو خالص. انما مفيش الانفعال الزائد اللي ممكن يخرجه بره الروحانيه الى حركه نفسانيه. يعني لو قريتوا كتب القديسين القدام يقول لك اذا كان راهب مثلا بيصلي بحراره صوته ما يتحسش وهو بيصلي في الكنيسة شوفوا ازاي حسه ما يطلعش وكان مثلا يوحنا الدرجي زمان في القرن السابع هو يلف بالأديرة يقول لك بالكاد أسمع أنين راهب ساجد جنبي في الكنيسة يعني لما يكون كتم شعوره وهو بيئن داخله في صلوات حرة أسمع بيزوم كده لكن هو مش عاوز يطلع خالص حسه دي حاجة بينه وبين ربنا ما بيكشفش اللي بينه وبين ربنا ده سر سر فلا هيصة عالية قوي ولا حزن عنيف قوي الكلام ده يخوف لانه طب القلب ايه والعروسه بتاعت النشيد فين وجنه مغلقه فين وال... لا الكلام ده مش بتاعنا نفسانيون لا روح فيهم تاني نقطه روحاني وليس جسداني احنا بنتكلم عن الروحانيه الارثوذكسيه الروحانيه الارثوذكسيه متأثرة, متاثره جدا بكلمه النسك يعني ايه ضبط الجسد اساسي قوي في الفكر الارثوذكسي ضبط الجسد حاجه مهمه قوي في حياتنا بدليل ان احنا بنصوم تلتين السنه مثلا واخدين بالكم ويجي الواحد في الاعتراف انا مش قادر اقعد لثلاثه ممكن للساعه اتنين و... واحد تاني يقول لك ايه ده اللي انتوا معذبين روحكم ليه؟ لا سيبنا براحتنا سيبنا اعمل معروف احنا فاهمينها صح لانه الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد فاحنا فاهمين لكي تنطلق الروح انطلاقه سليمه الجسد لازم يبقى عليه ضوابط لو كلت براحتك وعشت براحتك مش هتقدر تصلي براحتك لو كلت براحتك وعشت براحتك مريح جسدك مش هتعرف تدخل الى العمق الروحي اهي دي بقى منهج أرثوذكسي أصيل في روحانية أخرى تفصل ده عن ده كل واشرب ونام وهيص واعمل اللي انت عاوزه وتعالى صلي مش بتاعتنا مش هي دي الروحانية الأرثوذكسية الروحانية الأرثوذكسية كل ما كان فيها تعب جسدي بس باعتدال وبإرشاد كل ما كنت تدخل للعمق أكتر وأظن كلكم اختبرتوا الحاجات دي بدرجات يعني مثلا لما تكون صايم الصوم الكبير وتصلي قداس بتبقى تعبان اكتر من العادي بس ممكن تحس بالقداس ده اكتر من اي وقت لما تكون في اسبوع الالام واخد الاسبوع ده جد وصايم شديد مع نفسك وبتاكل بحساب ومركز في الصلاه تلاقي الاسبوع ده احلى ما يمكن يبقى ايه الحكايه يبقى في علاقه وثيق بين ضبط الجسد وبين الحراره الروحيه فاللي بينكر وجود العلاقه دي او بيفصلهم عن بعض ده بره المنهج الارثوذكسي منهج الارثوذكسي الجسد يشتهي ضد الروح وعشان كده لازم اقول له لا لازم اضبطه فاكرين التشبيه اللي قلناه زمان واخدينه ما اظن من يوحنا الدرجي بتاع النسر والكلب نقوله تاني لما ربطوا رجل نسر في رجل كلب وبعدين ايه ابتدوا ياكلوا الكلب بس وما بياكلوش النسر شهر الكلب صحته حلوه ابتدى يجري والنسر خاب خالص وابتدى بقى ايه يتخبط في الحجاره ما هو مسحول النسر مسحول ورا الكلب بقينا ناكل الكلب بحساب عشان ما يكبرش فجاه كده وبقينا نغذي النسر كويس النسر قوي بعد شويه النسر عمل ايه طار وسحب الكلب معاه فالقديسين يقصدوا ايه يقصدوا شوف انت بتغذي مين اكتر لو غذيت الكلب زياده هيسحل روحك يعني هتبقى روحك عمالة تتخبط في الأرض مش شبعانة بربنا غير واحد بيغذي روحه وبيضبط الجسد تلاقيه سهل ينطلق تلاقيه يشبع تلاقيه يدخل للعمق يبقى الروحانية بتاعتنا مرتبطة قوي بفكرة اللاجزدانية وبولس استخدم الكلام ده كتير على فكرة برضو كلمة نفساني كلمة كتابية وكلمة جزداني كلمة كتابية لما قال في كورنثوس ايه بدل لسه بتقولوا انا لبولس وانا لابولس افلستم جسديين يعني لو كنت لسه فيكم حته الحزبيه احنا بتوع فلان واحنا بتوع فلان يبقى انتوا لسه جسديين يبقى لسه ما كبرتوش لسه ما دخلتوش للعمق ده انا مش عارف اديكم اكل قوي لان الطعام القوي للبالغين وانتم مش قد الكلام الكبير كان بي كان شديد معاهم قوي لان لقى الحته الجسديه عاليه قوي عندهم فهنا يقول لهم مثلا كورنثوس ثلاثة أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين مش قادر أكلمكم بالمستوى الروحي المطلوب كأطفال في المسيح هنا أطفال مش فضيلة خلي بالكم ساعات أطفال تبقى فضيلة لما تكون بساطة وتواضع وإيمان لا لا هنا يقصد أطفال يعني ما بتكبروش انتوا ما بتكبروش في ربنا انتوا قاعدين مبتدئين كده مش راضيين تكبروا سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون بل الآن أيضا لا تستطيعون لأنكم بعد جسديون إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر لأنه متى قال واحد أنا لبولس وآخر أنا لأبولس أفلستم جسديين يبقى حتة إنك لسه جسداني أو جسدي معناه إيه إن لسه جسدك شغلك زيادة ودي ليها بقى إيه شكل إنك تقع بقى في الحسد والخصام والانشقاق والكلام عن الناس والإدانة زي القديس الذهبي الفم له شعار جميل قوي قال ايه من ليس روحي او روحاني في جسدياته هو جسدي في روحياته يعني ايه دي يعني لو واحد وهو واقف يصلي مخه في الاكل يبقى ايه جسدي في روحياته فاهمين يعني بيعمل عمل روحي انما مخه فين هياكل ايه وهيشرب ايه وهيروح الساعه كام وهيلبس ايه وهيتخانق مع مين هو واقف بيصلي في واحد العكس وهو بياكل تلاقي مخه في ربنا او هو بيلبس تلاقيه بيكمل مزاميره يبقى ده واحد ايه روحيا في جسدياته يعني بينما العمل يبدو انه عمل جسدي انما هو يضلل عليه بالروح واضحه الفكره فشوف انت ماشي في انهي اتجاه هل انت روحاني في جسدياتك يعني حتى العمل وانت سايق العربية وانت بتشتغل وانت بتلبس وانت بتغسل وشك وانت بتاكل ممكن مخك يبقى في ربنا ولا العكس وانت بتصلي مخك في الدنيا طبعا ربنا يسوع له المجد هو اللي حسمها بشكل واضح وبسيط لما قال ايه ليس بالخبز وحده يحيا الانسان دي اللي اتخذت من تسنية 8 بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيا الانسان يعني إذا كان غذائك الأساسي جسدي تبقى جسدي غذائك الأساسي روحي تبقى روحي أكلتك التمام في اليوم الإنجيل تبقى تبقى روحاني أكلتك هي العشوة التمام تبقى لسه جسداني فاهمين الفكرة؟ يبقى برضو دي أنا مش هنا مش بقول إحنا نفرق عن حد أنا بتكلم إن ده عيب في حياتنا الروحية ده ضعف في الروحانية اللي عندنا الروحانية الأرثوذكسية الأصيلة تلجم الجسد تلجمه أو بتعبير بولس تقمعه أقمع جسدي وأستعبده دي روحانية أرثوذكسية واحد واقف لنفسه كده مركز مش عاوز جسده ينام زيادة ولا ياكل زيادة ولا يتدلع زيادة عشان عارف ده هيجي على حساب حياته الروحية بعد ثالث في الموضوع في الروحانية الأرثوذكسية روحاني الداخل قبل الخارج دي قلناها في كذا موضوع بس يعني هنحطها هنا لأنها مهمة برضو اللي ما بيصليش غير والناس كلها شايفاه يبقى لسه بعيد عن الروحانية الأرثوذكسية لأن الروحانية الأرثوذكسية الواحد يفضل يصلي من غير الناس يعني مش بنقول بنلغي الصلاة الجماعية لا طبعا دي أساسية في حياتنا إنما تلاقي واحد يقول لك إيه أنا بفرح أوي لما أروح أصلي مثلا في كنيسة مش عارف فين ما يكونش فيها حد هو مش قاصد مش بيحب الناس وبيحب الناس بس مش عايز حد يشوفه مش عايز حد يعرفه هو مشتاق يصلي يشبع بربنا بس دي روحانية أرثوذكسية لأن دي اللي وصلت الناس للرهبنة والتوحد فاهمين إزاي؟ إنه عاوز يختلي بربنا حتى جوه القداس او يبقى واقف في القداس مش شايف مش شايف اللي حواليه مش شايف الكنيسه زحمه ولا فاضيه هو مركز في ربنا اللي مركز زياده في الخارج منظري ايه الناس بص عليا هو انا واقف آه تاني رجلي طب التيير اللي انا لابساه النهارده هيعجب الناس في الكنيسه الكلام ده طبعا معطل جدا لأنه الروحانية روحانية داخلية فالواحد بيفحص قلبه وأفكاره الموضوع جواه مش بره ده في واحد ممكن يهتف بصوت عالي جدا في الترنيم أو في التسبيح ويكون قلبه ولا مع ربنا خالص خالص وفي واحد تلاقوه ما بيحركش شفايفه ومن جواه بيقول بكل قلبه شوف الفرق قد ايه ممكن واحد تلاقوه صوته تعب الناس من علوه إنما الحقيقة عمال يبص حواليه وقلبه بعيد كل البعد عن ربنا زي ما اتقال على اليهود هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا دي روحانية مزيفة وفي واحد عكس كده تلاقيه صوته وحسه مش طالع بس ربنا سامعه كويس جدا لأنه من جواه طالع الكلام سخن وكل كلمة كان في الإيجابية ولا في القداس ولا من كلامه الخاص في صلاته طالعة من قلبه عشان كده داود يقول من الأعماق صرخت إليك يا رب ده ممكن ما يكونش حد سامعه على فكرة مش معناه صرخت يعني لميت الناس عليا خالص ده ممكن ما حدش يكون سامعه الصرخة دي في لو 11 في آية جميلة تقول يا أغبياء ليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا يعني لغاية إمتى الواحد بيهتم إنه يأدي الحياة الروحية تأدية يعني كتير مننا بيهمه يكر صلاة باكر مثلا وصلاة النوم عشان بس إيه يبقى صلى هو ربنا مثلا كان قاعد قلقان جدا لغاية ما أنت صليت فأعصابه هديت الموضوع مش كده خالص أنت بتريح ضميرك إنما أنت ما دخلتش للعمق صلي من قلبك شوفوا بولس الرسول كان حكيم ازاي لما حصلت قلق الألسنة في زمن بولس حصل نوبة قلق كده في موضوع الألسنة ابتدت الانحرافات تبان بقت ناس بتبرطم أي كلام ويقول لك ألسنة فشوفوا بقى الحكمة اللي اتكلم بيها الراجل ده قال لهم على فكرة أنا بتكلم بألسنة أكتر منكم كلكم بس أنا أفضل أقول خمس كلمات بذهن أكتر من خمس تلاف كلمة بلسان شوفوا بقى الشطارة شوفوا الروحانية الأصيلة اللي بتدور للحق للصح مش بتدور في الكم ممكن واحد يقول 15 مزمور بس ما فهمش ولا كلمة من اللي قاله نقول له حبيبي قول ثلاث مزامير بس كلمة كلمة وصليهم لغاية ما تحسهم فكر في اللي بتقوله ليه لأن القضية مش عدد مش رقم الحكاية قلب داخل فانت الكلام طالع من جوه ولا مش من جوه فهنا الواحد دايما يراقب نفسه يا ترى انا بصلي اداء يبقى لسه انا روحانياتي مش مظبوطه تبقى مش ارثوذكسيه حقيقيه الارثوذكسيه الحقيقيه الصادقه صادقه يعني من جوه الموضوع طالع من جوه ولو مش من جوه تبتدي تتوب يا رب حرك قلبي انا واقف بقى بتكلم زي زي ما اللي قالها بولس الرسول نحاسا يطن وايه وصنجا يرن عامل دوشه يمكن لاني مش بحب الناس يا اما قلبي مش نظيف يا اما واقع في الادانه ما عنديش توبه كويسه طب ما انت خسران بيتكلم على ناس خلي بالكم بتتكلم كتير وبتوعظ كتير انما قال له انت شكلك في الاخر تطلع نحاسا يطن وصنجا يرن لانك مليت الدنيا كلام لو كان لك كل الالسنه أيها الفريس الأعمى نقي أولا داخل الكأس والصحفة كي يكون خارجهما أيضا نقيا برضه ساعات الواحد يبقى يهمه منظره قوي قدام الناس طب ومنظرك قدام ربنا وانت نازل الخدمة صليت قد ايه وانت نازل الخدمة مش مهم لابس ايه محدش هيفتكرها صدقني بعد فترة كنت لابس ايه يوم الخدمة انما هتفرق عند ربنا قوي صليت وانت بتخدم ولا لا طلبت من ربنا معونة ولا لا حضرت كويس ولا لا شغلت بالآية اللي هتتكلم عنها ولا لا من الداخل الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح اللي هيوزن عند ربنا في الآخر هو الداخل عشان كده اسمه فاحص القلوب والكلى الكلى دايما إشارة للحاجات اللي ما تبانش جوه هو عينه على جوه ما بيشوفش خالص بقى مين قصير مين طويل مين لابس ايه مين غني مين فقير ما تفرقش مع ربنا نقطة كمان الروحانية الأرثوذكسية تتميز بهدوء واتزان يعني ايه يعني انا بكمل على فكرة عكس النفساني اللي قلناها قبل كده في بطرس الاولى يبدو ان الستات بالذات يميلوا للحتة النفسانية دي فلما اتكلم عن المرأة التقية اتكلم عن التقوى في المرأة وصف وصف مميز جدا قال ايه قال ما, تلبس ما تقعدوش تهتموا بشعركم ولبسكم وضفر الشعر والتحلي بالذهب إنما زينة الإنسان الروحاني هي هذه قال إيه إنسان القلب الخفي في زينة الروح العديمة الفساد الروح الوديع الهادي الذي هو قدام الله كثير السماء يعني تصوروا وانتوا قاعدين مع أمنا العذر احلموا كده ان انتوا قعدتوا مع العذر هتلاقوا ايه الشكل ابتسامة جميلة وش بشوش كل كلمة طالعة بحساب وداعة عجيبة طيبة فائقة بساطة غريبة مش كده تقدر تتخيل العذرة هايصة ولا صوتها عالي ولا دوشة ولا بتزق كده ولا ما ينفعش ما تركبش على العذرة أبدا فاهمين ازاي الروح الوديع الهادي الذي هو قدام الله كثير الزمن هو ده اللي بيعجب ربنا يبقى هي دي الروحانية الأرثوذكسية اللي تخلي الإنسان في الآخر وديع طيب لطيف لسانه حلو وشه حلو هي دي بقى الروحانية الصحيحة السليمة اللي تجمع كل الفضائل بقى حط فيها اللطف والبشاشة والوداعة والبساطة والهدوء وال... هنا الهدوء صفة أساسية وعشان كده على فكرة الانفعالات الزائدة يعني ساعات ندخل فصل مدارس أحد نلاقي الأستاذ بتاعهم يقول لهم إيه علوا علوا علوا هي إيه أهلي وزمالك إيه اللي علوا وخلاص هو عاوز يسخن العيال عشان يقولوا بس هم الحقيقة خرجوا بره روح الترنيم والتسبيح وال... الموضوع مش مين يعلي صوته أكتر وتلاقي العيال بقى بتزعق في بعض وقربوا يضربوا بعض إنما ما فيش خالص روح سلام الافضل ان يكون صوته مظبوط ويرتل باداء روحي يعني يحسسهم ان احنا بنكلم ربنا او فرحانين بربنا تقوم يتنقل الاداء ده يبقى مش الشطاره انك تعلي صوتك لا خالص خلينا هاديين ونطلع نغم هادي بس جميل وكلنا سامعينه اذا في فرق بين النشاط وبين الصراخ العشوائي اللي ممكن يحصل يفقد تماما الروحانيه والوداع قيل عن ربنا يسوع له المجد كلمة هامة جدا لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته يسمع في الشارع صوته يبقى ربنا مش بتاع صراخ خلي بالكم بيزعقش في الناس وهو بيوعظ لا لا مش كده مش طريقة ربنا كده ومش في الشوارع يعلي صوته بزيادة لا ده ربنا يسوع هو اللي قال تعلموا مني لأني وديع اكتر سمات سمات في ناس تستغرب وتقول طب ازاي وعظ من الموعظه على الجبل يعني ازاي سمع الافات هنا طبعا ربنا قادر ممكن يعلى بالحس شويه انما يفضل وديع مفيش العصبية بتاعت الكلام ولا الهيصة يعني لكن يفضل وديع طبعا الجبال ممكن للناس كانت منصتة جدا الجبال ممكن تسمع بصدى الصوت كمان نقطة كمان روحاني في الهدوء والاتزان في تسالونيك الأولى بولس يقول احرصوا على أن تكونوا هادئين الكلمة دي مهمة قوي في صلواتنا وفي حياتنا وفي بيوتنا وفي خدماتنا كم واحد حريص أنه يبقى هادي في حياته هادي في الحركة وهادي في الكلمة وهادي في التفكير وهادي في التعامل أن تحرصوا أن تكونوا هادئين الواحد يتعجب إزاي ربنا يسوع كان يومه زحمة قوي وبيقابل آلاف من الناس يمكن ويفضل هادي دي حاجة عجيبة بس دي وصية في الكتاب تميز الروحانية الأرثوذكسية إنك تحتفظ بهدوءك مهما كانت الظروف إزاي فضل هادي قدام استفزاز قيافة وحنانية والكاء اليهود استفزاز فظيع وظلم فظيع وفضل هادي عشان يعلمنا هدوء وتمارسوا أموركم الخاصة وتشتغلوا بأيديكم أنتم كما أوصيناكم تمارسوا أموركم الخاصة يعني إيه يعني الأب يبقى أب عادي ويقعد مع أولاده ويضحك معاهم وياكل لقمة والأم تشوف حالها وبيتها وتطبخ وتكنسه يبقى تمارسوا أموركم الخاصة دي جزء من الحياة العملية بس فيه هدوء مفيش تشنج ولا انفعال ولا قلق ولا عصبية ولا صوت عالي ولا تعارض بين انك شخص روحاني وتمارس امورك الخاصة كلها بهدوء مفيش تعارض خالص محدش يفترض ان الروحانيه والقداسه معناها واحد هيبطل ياكل ولا هيبطل يشتغل ولا هيبطل يبقى اب وام لا كل حاجه تمشي في محلها باتزان باعتدال ليها وقتها وليها مكانها اخر نقطه نقولها النهارده إذا كنا بنتكلم عن الروحانية الأرثوذكسية وقلنا إنها تتميز إن روحاني مش نفساني روحاني مش جسداني جوه أهم من بره الهدوء والاتزان سمة أساسية السمة الأخيرة في الروحانية الأرثوذكسية الشخص الأرثوذكسي مشغول قوي بالمسكنة بالروح إيه هي المسكنة بالروح أول تطويب وأول وعد في الموعظة على الجبل بدخول السماء طوبى للمساكين بالروح إيه له ملكوت السماء إحنا لو قلنا مش عاوزين الباقي خلينا في دي تجاوزنا أقول كده امسك في دي ما بتدخل السماء إيه مش كده خلينا في دي خليك في دي توصل السماء طوبى للمساكين بالروح لهم ملكوت السماوات عاوز اقول لكم صدقوني برضو بلا تعصب ربنا يفحص القلوب كنايسنا الأرثوذكسية بالرغم أنه إحنا كشعب مليانين أخطاء وعيوب مليانين أخطاء وعيوب إنما الفكر الأرثوذكسي الأصيل مشغلنا طول الوقت بموضوع التواضع والتوبة المستمر اللي هي فكرة المسكنة بالروح إنك تفضل طول طول عمرك تقف قدام ربنا غلبان مهما عملت ومهما خدمت ومهما صليت تقف قدام ربنا غلبان بالبساطة دي تقف قدامه كده فقير يا رب أنا ما عملتش حاجة كويسة أنا مسكين بس خلاص هي دي المسكنة بالروح إنك منين ما تقف قدام ربنا تقف مسكين تبقى مسكين بالروح يعني الروحانية خلتك حاسس إنك غلبان قدام ربنا فقير قدام ربنا فجاي تقول له يا رب انا بشحت منك الرحمه انا ما استاهلش رحمتك ما استاهلش رضاك ما استاهلش كل الخير اللي انا فيه انا نفسي ادخل السما بس يعني انا مش وش سما ما استاهلهاش بس انا طمعان في رحمتك انت اصلك طيب يا رب هي دي المسكنه بالروح يفرق خالص عن واحد بيتكلم بافتخار وبعظمه حتى في الصلاه زي الفريسي لما وقف يساوم ربنا اعمل في حسابك انا بصوم انا بصلي وانا في ناس تصلي يعني تحسسك انها جوه الصلاه بتفتخر على ربنا وعلى الناس المسكين بالروح يشعر انه اقل من الناس على فكره عشان كده ما بيقعش في الادانه خلي بالكم لان احنا ساعات نتهم كارثوذكس ان احنا طالعين فيها وشايفين نفسنا احسن من الناس الحقيقه لو دي جوه قلبنا تبقى في مشكله لأننا بقى فقدنا حاجة أساسية جدا اسمها المسكنة بالروح لا كونك متمسك بأرثوذكسيتك ده مش معناه انك ما تحترمش الناس بالعكس انت شايفهم مليانين حاجات حلوة لكن انت جواك مسكنة بالروح انا رب مسكين انا غلبان الحتة دي بتروح مننا عارفين بتروح كمان ليه بالذات مع الخدام بقى مشكلتنا لما نخدم الشيطان يتغاظ كنا بعاد ومشغولين بالدنيا زيادة والدنيا واكلة عقلنا واخدانا فلاقاك اتعدلت بقيت مركز في ربنا بتفكر في السماء مدي وقتك لربنا بتطلع عشور واكتر من العشور بتتعب في الخدمة الشيطان فاهم عننا على فكرة في حاجات كتيرة الشيطان فاهم اكتر مننا ففاهم ان دي سكة السماء كده انت كده ماشي صح يقوم يسحبك بقى ايه في حتة تاني خالص يقول لك برافو عليك ايه الستارة دي هو ده صح كنت فين من زمان دلوقتي انت وابتدي غني عليك بقى سبقت الناس كلها وبقيت احسن من الناس كلها فين الناس اللي ما بتخدمش من من خدمتك دلوقتي فين الناس اللي ما بتتعبش انت بتتعب في ناس ولا حتى ابانا الذي انت بتقعد تصلي قد كده تبتدي بقى ايه عشان يسحبك في مصيبه ليست اسوا من يعني مش اقل وحشه من زمان يعني البعيد خالص وحش زي برضه اللي شاف نفسه جوه ربنا المسكين بالروح لا واخد باله كويس قوي من الحته دي فمهما كبر يفضل صغير قدام ربنا مهما كبر يفضل صغير قدام ربنا فاكرين داود لما كان وصل انه يبقى ملك ويقعد على عرش اسرائيل ويمجد من كل شعبه وفي يوم مجيء تاريخي جدا نقل التابوت ده يوم مجد سمع كلمه وحشة قوي من مراته لما قالت له كنت عامل زي السفيه عمال ترقص كده قدام الناس قال لها شوفي بقى أنا قدام ربنا صغير وهفضل صغير انا عمري ما هكبر قدام ربنا انا هفضل العيل بتاع زمان ابو المزمار والخرفان اللي محدش عارف سكتي اللي نام تحت شجرة ومحدش دريان بيا دي مش هتروح مني بيني وبين ربنا هفضل صغير مش هكبر على ربنا ابدا فانا زي العيل الصغير فرحان بيه النهارده ده يومه هو مش يومي انا انا فرحان بيه هو مش فرحان خالص بنفسي انما عشان تبقي فاهمه قدام العبيد اللي انت قلتي صغرت في نظرهم انا اتمجد يعني عاوز يقول لها بسبب المسكنه بالروح ربنا مديني نعمه قدام الناس كلها محدش فيهم بص لي البصه دي غيرك انت عشان انت متكبره يا ميكال انما كل الشعب بالرغم ان هو كان زي الطفل عارفين الطفل لما يتحرك ببساطه كده فرحان جدا كل الناس كانت فرحانه معاه جدا اضعاف وبصله بمنتهى الاعجاب والاحترام لأنه وجد نعمة في عينين الكل لأن المتواضعون يجدون نعمة إنما واحد متكبر ما يفهمش الكلام ده ما يعرفش اللغة دي بصيت له باحتقار إزاي تبقى ملك وتعمل كده يا ستي أنا بعمله قدام ربنا ده قدام ربنا وأنا بسجد قدام أي حد المسكنة بالروح حجر أساسي في الروحانية الأرثوذكسية مرة واحد من الشباب قال لي هو احنا كل لما ندخل في وعظة توجعوا قلبنا وتقولوا توبوا وبطلوا الذات والكبرياء ما عندكوش غير النغمة دي قلت له صدقني لو كنا لقيناها نفعت كنا بطلناها انما هي فعلا دي اللي معطلة الناس اكتر حاجة معطلة الناس ايه احساسهم بنفسهم انهم مش محتاجين توبة انهم كويسين انما لو واحد حاسس انه محتاج توبه قوي ده ده سكته سهله للسم ده مسكين بالروح عنده وعد بيقول له لهم ملكوت السماوات مهما كان عامل بقى طوبى للمساكين بالروح لهم ملكوت السماوات بولس الرسول الراجل ده ساعات استغرب ازاي ما وقعش في افتخار يعني واحد قوم واحد من الموت يعني افتيخوس وقع من الدور الثالث مات قومه في اخر القداس يعني حاجة مش قليلة أبدا واحد غلب صحراء الصحراء دول كانوا واكلين الدنيا إنما بار يشوع الساحر اللي بيحركوه الشياطين ضربوا بالعمى بولس الرسول الشياطين نفسها شهدت له الشياطين شهدوا له مش البشر قالوا يسوع نحن نعرفه وبولس أنا أعلمه يعني تحط اسمه جنب المسيح كده منور يعني حتى الشياطين عارفين كرامة الراجل ده وقدرته ومع هذا بعد السنين دي كلها بيقول من قلبه شوفوا بقى ايه بنعمة الله أنا ما أنا يعني إن كان في حاجة كويسة دي نعمة الله بس ده ملخص حياته بنعمة الله أنا ما أنا مفيش حاجة تاني خالص غير إنها نعمة ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة أنا تعبت أكتر منهم خلي بالكم المتواضع مش معناه إنه مش فاهم اللي بيحصل لا هو شايف ربنا بيعمل بيه لكن ده مش مخليه متكبر ولكن لا انا يعني الفضل ما يرجعليش برضه هو اللي اداني قدره اتعب هو اللي اداني نعمه اتعب هو اللي خلاني احب الخدمه هو اللي فتح لي ابواب هو اللي عمل ده كله لا انا بل نعمه الله التي معي ازاي الراجل العملاق ده بكل الانجازات دي في الاخر مش شايف ولا حاجه الا نعمه ربنا بس طب ذكائك خبراتك قدراتك شخصيتك امكانياتك ما كلام فاضي لا لا لا انا ما انا الا نعمه الله بنعمه الله انا ما انا هي دي المسكنه بالروح يقول في حته تاني لا اكثر ان اتكلم عن شيء مما لم يفعله المسيح بواسطتي لاجل اطاعه الامم بالقول والفعل احساسه كخادم انه كل حاجه بتتعمل يفعله المسيح بواسطتي طب دي البلاد بتتفتح وألافها بتؤمن وكنايس بتتأسس ورسائل بتتكتب يفعله المسيح بواسطتي أنا أداة الأداة هتفتخر إزاي الحجر هيفتخر على النحات ده حجر شوفوا واضحة جواه مش هو بيجمل الصورة وبيقنع نفسه لا لا هو مستقرة جواه الفكرة دي مستقرة عشان كده لما كان يتكلم حتى عن نفسه ما كانش لا يبالغ يمين ولا شمال لأنه مش بينكر إن في إنجازات وفي خدمات وفي نجاح وفي كل حاجة مش بينكر ده كله بس هو بيف- بينسبه دايما لربنا في رمية سبعة يكشف لنا بقى لما بيبص لنفسه بمعزل عن المسيح لما بيبص لربنا من غير ربنا يسوع كده بيبص لبولس كبولس وهو مش شايف المسيح نفسه يقول أعلم أنه ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح بصوا يا جماعة لو جردتوني من المسيح ما فيهاش ولا حاجة عدلة شوفوا بولس شايفها ازاي ده بيكتب روميا ده في آخر الخمسينات من القرن الأول يعني بقاله قاطع شوط طويل مع ربنا لكن ماسكين بالروح لأن الإرادة حاضرة عندي أما أن أفعل الحسن فلست أجد يعني لو سبتوني لوحدي أعمل حاجة واحدة صح ما بعرفش أجي أعمل الحسنى لست أجد يعني لا أنجح إن أنا أعمل حاجة صح ما بنجحش لوحدي أعمل حاجة عدلة مسكين بالروح فعلا هي دي الروحانية اللي احنا بننادي بيها يا ريت كلنا نبقى قديسين وبنصلي كتير وبنخدم كتير بس أهم حاجة اوعى نطلع بره الحتة دي عشان كده ساعات ربنا قالوا بعض الآباء حاجة غريبة شوية ساعات ربنا يسيب خطية موجودة عشان تكسر نفسك وتفكرك بالحتة دي تبقى انت بتصلي يا رب ما يصحش انا خادم تبقى في حياتي حاجة تكسب زي كده ومش عارف ابطلها يقول لك اصل انت لو بطلتها بالونة وهتفرقع خليه على قد بالونة عشان تفش لكن ايه مش عاوزينك تفرقع فيبقى ربنا شايف حاجة اوحش يقول لك طب صلي صلي انك تخلص منها بس ايه معانا شوية وقت ليه؟ ليه يا رب ده انا بقول لك شيل الحاجه الوحشه دي هشيلها حبيبي بس انت جواك كبرياء اوحش انت مش شايفه ده اللي شاغلني اشيله خلينا استغل وجود خطيتك دي انك تبقى عارف انك تعبان وعارف انك صغير وتبص للناس كده باحترام ساعات ربنا يسيب تجربه عشان الحته دي يبقى بيتاخر في الاستجابه عشان الجزء ده عشان تفضل ماسكين بالروح تفضل تصرخ تتذلل انما يمكن لو التجربه اترفعت تروح المسكنه بالروح وتروح الروحانيه الارثوذكسيه يمكن تروح السماء فيقول لك خلي التجربه ليه خلي التجربه يا رب عشان يفضل يصرخ يفضل غلبان يفضل مسكين يفضل محتاج يفضل حاسس انه وحش خلي التجربه او خلي الخطيه او خلي ظروف القس خلي اي حاجه بس الا الحته دي ربنا عارف قيمه المسكنه بالروح عارف اهميتها في خلاص النفس فإذا ما كنتش أنت مركز فيها ربنا مركز فيها إحنا بقى كروحانية أرثوذكسية الحتة دي شغلانة في التعليم شغلانة في الصلاة شغلانة تلاحظوا نسجد كتير في الصلاة كرياليسون كتير في الصلاة دموع كتيرة في الصلاة آه، آه، ركوع وتنهد ليه؟ لأن كل ده يمشي مع المسكنة بالروح تركيز على التوبة والاعتراف كل ده ماشي مع المسكنة بالروح انما لو جيت فكرت بقى انا بقيت تمام وكله تمام لنكون طلعنا بره الخط اراجع معاكم يبقى احنا قلنا يا جماعه الروحانيه الارثوذكسيه لها سمات من اهم سماتها انه روحاني وليس نفساني اذا مش كل انفعال نفساني نتصور انه روحاني أن روحاني وليس جسداني إذا الراحة الجسدية الزائدة بكل أشكالها معطلة للروحاني أن الداخل أهم من الخارج فالأرثوذكسي الأصيل مركز على قلبه وعقله مش مركز على منظره أن الروحانية لها هدوء واتزان أن الشخص معتدل في كل شيء ومتوازن في كل شيء أنه متمسك بالمسكن أنه من إما تقابله أو تتعامل معاه يفضل مسكين متواضع حقيقي شايف ربنا صاحب الفضل في كل شيء لإلهنا كل مجد وكرم الأبد آمين